محاضرة بحضرة صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث يوم الأربعاء المبارك الموافق 21 مايو سنة 1986
Abashino da Epsho
التأمل في سفر نشيد الأناشيد بعنوان من هذه وذلك من خاط القديس أصناسيس الرسولي أسفل الكدرية المقدسية بالأنبرويز بالعباسية بالقاهرة أنت أنا النبي
من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين نقرأ شوية من سفر نشيد الأناشيد الإصحاح الثالث أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء أين توجه حبيبك فنطلبه معك حبيبي نزل إلى جنته إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن أنت جميلة يا حبيبتي كترسة حسنة كأورشليم مرهبة كجيش بألوية حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني شعرك كقطيع الماعز الرابط في جلعاد أسنانك كقطيع نعاج صادرة من الغسل اللواتي كل واحدة منهن من منهن متئم وليس فيها عقيم كفلقة رمان خدك تحت نقابك هن ستون ملكة وثمانون سرية وعذار بلا عدد واحدة هي حمامة كاملتي الوحيدة لأمها هي عقيلة والدتها هي رأتها البنات فطوبنها الملكات والسرار فمدحنها من هي المشرفة مثل الصباح جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش لألوي طبعا الحبيبة في سفر نشيد الأناشيد هي النفس البشرية أو الكنيسة بصفة عامة وكل السفر رموز أول حاجة أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء أين توجه فنطلبه معك أول شيء يثبت أن سفر النشيد ليس مجرد حب جسداني او حب خاطئ زي ما البعض بيفتكر الحاجات اللي موجودة فيه وتثبت ازاي انه مش ممكن يكون بهذا الشكل خدوا مثلا الصفات اللي موجوده مش ممكن ان يكون حب بشري والبنات الباقيين يقولوا لها هو فين عشان نطلبه معك لان الحب البشري يتميز بالانانيه ومحبه الاستئثار ومش ممكن بنت تحب واحد تخلي البنات التانيين يدوروا عليه دي ما تقبلش دي ابدا تقول لهم مش عايز اقابله ولا انتوا تروحوا تدوروا عليه دي اول نقطة وفي اول السفر ايضا نلاقي بتقول له احبتك العذارة بالحق يحبونك مش ممكن واحدة تحب واحد وتقول له احبتك العذارة وبالحق يحبونك لكن في الحب الروحي المحبة تشمل الكل لما واحد يحب واحد تاني محبة روحية يحب ان كل الناس يحبوه يحب انه يكون محبوب من الكل ويبقى فرحان جدا لما كل الناس يحبوه المحبة الجسدية محبة تملكها الأنانية ومحبة الاستئثار وليا لوحدي لكن المحبة الروحية والمحبة الإلهية هي للكل دي أول نقطة ودي واضحة جدا في سفر نشيد الأناشيد تاني حاجة آه، صفات المديح تلاحظوا في الفصل ده مرتين يصف حبيبته بأنها مرهبة كجيش بألوية ألوية جمع لواء يعني جيش يتكون من لواءات كثيرة مين ده اللي يقدر يقول حبيبته مرهبة كجيش بألوية ده معلش حماته لكن لكن حبيبة مش ممكن لما تكون مرهبة كجيش بألوية ويكررها مرتين ويكررها مرتين في هذا الإصحاح لكن كلمة مرهبة كجيش بألوية ليها معنى روحي هنتكلم عليه مثلا أو مين من البنات يقبلوا إن جوزهم أو حبيبهم يقول لهم شعرك كقطيع ماعز رابط على جبل جلعاد ده لو كان خطيبها تفسخ الخطوب يقول بقى أنا شعري زي قطيع ماعز ده مستحيل أو أسنانها كقطيع نعاج صادرة من الغسل كل واحدة متئم وليس فيها عقيم مش معقول أبدا لا توصف أسنانها بنعاج ولا شعرها بماعز ولا حاجة أبدا الكلام ده ما ينفعش أبدا لكن كل هذه أشياء ليها معاني روحية آه، هنشوفها طبعا أو في الإصحاح الرابع لما يكلمها برضو يقول لها إيه عنقك بيت- بيمدح عنقها رقبتها يعني عنقك كبرج داوود المبني للأسلحة ألف مجن علق عليه كلها أتراس الجبابرة ليه دي؟ ولا عنق شمشون الجبار ده مش معقول يعني مستحيل ان واحدة تقبل ان واحد يوصفها بهذا الشكل لكن لو اخذنا الكلام بالمعنى الرمزي نجد ان ليها معاني كتيرة كويسة تخرجها عن الجانب البشري والجانب الجسدي دي اول نقطة عايزكم تعرفوها تاني نقطة أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء النفس البشرية موضع تعجب الآخرين وموضع مديح الآخرين الإنسان الروحي طبيعته كده من هذه المشرفة كالصباح جميلة كالقمر ظاهرة كالشمس الناس بيتعجبوا منها من هذه دي تبقى مين وعبارة من هذه تكررت كثيرا في سفر النشيد من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر برضه هنا مفيش واحدة أبدا تقبل حد يقول إنها كأعمدة من دخان مستحيل من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان ما تقبلهاش حد لكن بالمعنى الرمزي أتذكر إن أنا اديت لكم محاضرة على الآية دي بالذات زمان من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان من هذه الكنيسة موضع تعجب الآخرين موضع تساؤل الآخرين يعني زي ما يقولوا من هذه التي أمكن أنها تنتشر في العالم كله على الرغم من سيف الرومان واضطهادات نيرون وديوقلديانوس وعلى الرغم من دسائس اليهود وعلى الرغم من الفلسفات العجيبة من هذه المرهبة كجيش بألوية يبقى الكلام ماشي على الكنيسة كويس خالص من هذه النفس البشرية اللي قادرة تخضع حتى الشياطين وحتى الشياطين تخاف منها حتى الشياطين تخضع لنا باسمك من هذه فالكنيسة باستمرار موضع إعجاب الناس والنفس الروحية البشرية موضع إعجاب الناس ويصورها النشيد بأنها تمتدح من الله الذي هو حبيبها وتمتدح من الآخرين أيضا والأمر ده واضح تلاقي مثلا زي ما هنا في النشيد يقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي كترسة كأورشليم مرهبة كجيش بألوية ربنا دايما يمتدح أولاده ترسة دي مدينة في منتهى الجمال كانت عاصمة قبل السامرة صارت عاصمة أيام يربعام وبعدين جت السامرة بدلها في أيام عمري ومدينة من, المد... من المدن الجميلة بيقول لها أنت جميلة كترسة وحسنة كأورشليم أنت جميلة كأورشليم أورشليم اللي هي أور شليم شليم يعني سلام يعني مدينة السلام أو مدينة الملك العظيم أو مسكن الله مع الناس فأنت جميلة كأورشليم ليه بقى؟ لأن زي ما أورشليم هي مسكن الله فأنت أيتها النفس البشرية مسكن الله وأنت أيتها الكنيسة مسكن الله الله بيحل فيك فبيقول لها أنت جميلة كأورشليم و أورشليم قيل عنها نازلة من السماء كعروس مزينة لعريسها فممكن أن أورشليم شبهوها بالعروس والعروس شبهوها بأورشليم دائما المؤمنين موضع مديح الله وموضع مديح الناس حتى لو ذموهم في وقت من الأوقات الحقيقة بتمدحهم غلط ان الانسان يحب المديح وغلط ان الانسان يمدح نفسه لكن لما ربنا يمدحه حاجة جميلة جدا كويس ان احنا نلاقي ايوب ربنا يمدحه يقول رجل كامل ومستقيم وليس مثله مين يلاقي واحد يمدحه زي ايوب ويمدحه ربنا أو يوحنا المعمدان يقول عليه الوحي الإلهي إنه يكون عظيم أمام الله طب إحنا ممكن نكون عظماء أمام الناس لكن واحد عظيم أمام ربنا ده أمام ربنا يبقى تراب ورماد لكن الوحي الإلهي قال عنه إنه عظيم أمام الله أو واحد زي يوحنا المعمدان المسيحي يقول لم تلد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان مديح أو في اليوم الأخير يقول نعم أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير يعني الواحد يكون ممدوح من ربنا أحسن شهادة يتلقاها الناس أو تتلقاها النفس البشرية إن ربنا يقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي جميلة كترسة جميلة كأورشليم يقصد طبعا الجمال الروحي ويقول ليس فيك عيبة فهنا بيقولوا لها أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء الناس بيمدحوها من بره حبيبها مش موجود ولكنها ليست قلقة ومطمئنة على الرغم من فترات الضغ- الضيق التي يبدو أن هذا الحبيب يبدو أنه مختف فيها ياما بتمر على النفس البشرية فترات يشعر الواحد ان ربنا مش موجود وان ربنا بعيد او زي ما قال داوود لماذا يا رب تقف بعيدا لماذا تختفي في وقت الضيق مش شاعر او يقول له الى متى يا رب تنساني الى الانقضاء اوقات يشعر فيها الانسان ان ربنا بعيد عنه وانه مش حاسس بمعونة ربنا فيجوا الناس يقولوا له قول لنا فين حبيبك عشان نبحث عنه معاك تبحثوا عنه وانا ما اعرفش الانسان المؤمن حتى لو ربنا بان مختفي يكون عارف شوفوا العبارة الجميلة تقول ايه حبيبي نزل الى جنته إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن كلمة جنة بتطلق أحيانا في الرمز على النفس البشرية ولذلك قال أخت العروس جنة مغلقة الإنسان اللي بتظهر فيه ثمار الروح القدس بيبقى زي الجنة حبيبي نزل إلى جنته يعني نزل إلى هذا القلب اللي زي الجنة إلى هذه الكنيسة التي زي الجنة إلى هذه الروح التي زي الجنة نزل إلى جنته دخل جوه القلب وعاش فيه حبيبي نزل إلى جنته إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن يعني إيه نزل إلى جنته ويرعى في الجنات كل إنسان لوحده عبارة عن جنة فيبقى في جنات كثيرة من جهة الأفراد ولكن الكل كنيسة واحدة فجنة واحدة يعني معناها حبيبي نزل إلى كنيسته إلى جنته إلى خمائل الطيب إلى الناس الذين لهم رائحة المسيح الزكية يشتم منهم الطيب إلى هذه النفوس المعطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر النفوس الحلوة اللي لها رائحة طيبة زي ما يقولوا فلان مات وأثناء موته شموا رائحة بخور ليه رائحة ذكية من جسده ومن نفسه من جسده ومن نفسه نفسه رائحتها ط- طيبة وكذلك جسده رائحته طيبة حبيبي نزل إلى جنته وكلمة نزل نوع من تنازل الله للسكنة في النفس يعني حبيبي العالي الساكن في السماوات اللي السماء لا تسع نزل إلى جنته إلى خمائل الطيب إلى الناس اللي رائحتهم طيبة وحياتهم زي المسك معطرة بالمر واللبان ليرعى في الجنات يرعى هذه الجنات النفوس الصغيرة ويجمع السوسن والسوسن برضو يرمز للنفس البشرية لأن في نشيد اتنين آية اتنين بيقول كالسوسنة وسط الشوك كذلك حبيبتي بين البنات فالنفس البشرية اللي موجودة في عالم شرير زي السوسنة وسط الشوك حبيبي نزل إلى جنته إلى خمائل الطيب يرعى في الجنات ويجمع السوسن النفوس التي نضجت وحان قطافها ويجمعها لكي يقدمها باقة طيبة لله الآب ولكي ينقلها من هذه الجنة الأرضية إلى جنة سماوية أفضل من هذا أو يجمعها ويقدمها باقة للبشرية قدوة حسنة يقول لهم شايفين صحبة الورد دي صحبة السوسن فيها سوسنة فلان وسوسنة فلانة وسوسنة فلانة كلها نفوس طيبة يقدمها للناس صدقوني ان كتبة الوحي الالهي اللي كتبوا الكتاب المقدس عملوا زي المسيح جمعوا السوسن وقدموه باقة للبشرية في هذا الكتاب المقدس سوسن منهم نفس داوود بكل فضائله بمحبته حتى لأعدائه باحتماله بقوته سوسن مثل أبونا إبراهيم في إيمانه بربنا وطاعته حتى يذبح ابنه سوسنة مثل إليشع وإيليا اللي عايشين في الجبل في حياة النسك سوسنة من الطهر زي يهودية حاجات كتيرة من هذا النوع حبيبي نزل إلى جنته إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن يا ريت انت تسأل نفسك هل انت جنة من هذه الجنات وربنا لما يرعى في الجنات يقدر يجمع من حياتك شيء من السوسن يقدمه قدوة للبشرية ولا مش ممكن يا ريت فكر في الحاجات دي لما الكتاب يقول حبيبي نزل إلى جنته انت موجود في الجنة دي ولا لا ليرعى في الجنات ويجمع السوسن هل في حياتك كلها سوسنة واحدة يجمعها عشان كده بتقول انا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن كل اولاده اللي بيرعاهم من هذا السوسن من هذه الزنابق تلاقوا ترجمة سوسن في الكتاب اللي بالإنجليزي ليليز ليلي ليلي يعني سوسنة يجمع السوسن يجمع الزنادق الجميلة التي ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها دي تورينا ما هي النفس البشرية التي هي سوسنة في الأودية كسوسنة وسط الشوق وبعدين انا لحبيبي وحبيبي ليه دي قلتها لكم مره قبل كده انا لحبيبي وحبيبي ليه يعني محبه متبادله بين الاثنين انا لحبيبي لان حبيبي كان لي لانه هو احبنا قبلا احبني فخلقني واحبني فرعاني وأحبني ففداني وأحبني فحفظني وأتى بي إلى هذه الساعة فلأنه أحبني قبلا أنا أحبه فأنا له لأنه كان لي فلما كان لي فاديا أنا صرت له ملكا حبيبي لي وأنا له جميلة هذه العبارة في انها محبه متبادله لان ساعات ربنا يحبك وانت ما بتحبوش ساعات تكون محبه من جانب واحد كلام ما ينفعش المحبه الالهيه هي محبه متبادله زي ما ربنا يحبك انت ايضا تحبه الراعي وسط السوسن رعية المسيح كلها لها رائحة طيبة كلها ورود وأزاهير في هذه الجنة التي نزل فيها واختارت عبارة الراعي من بين صفات ربنا ربنا الخالق ربنا الملك ربنا القدير لكن ربنا الراعي من أجمل الصفات اللي بتربطنا بيه كلهم بيسألوها بيقولوا لها أين حبيبك فنطلبه معك وبعدين ظهر هذا الحبيب مرة أخرى كده فجأة في وقت لا يعرفه أحد يبص الإنسان يجد ربنا كشف له ذاته ويلاقي صوت ربنا في قلبه ويلاقي جو روحي جميل ويلاقي ربنا بيقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي كترسة حسنة كأورشليم مرهبة كجيش بألوان كون ان ربنا بيمتدح في هذه الحبيبة مع ان كان في سوء تفاهم سابق ومع انها لم تستجب لندائه في الاول لما قرأ على بابها وبعدين قالت حبيبي تحول وعبر طلبت فما وجدت آه، الا ان ربنا لا يتغير في محبته حتى لو اخطأت النفس البشريه نفس فكرته عنها نفس مديحه لهذه النفس هو هو مرهبه كجيش بالويه طبعا النفس المرهبه هي مرهبه للشياطين ومرهبة للرغبات الخاطئة ومرهبة للأفكار الرديئة ومرهبة للضعفات والسقطات البشرية نفس مرهبة ما يقدرش شيطان يضحك عليها ليها قوتها ليها تأثيرها تخضع لها جميع الشياطين نفس مرهبة مع إنها جميلة كأورشليم إلا إنها مرهبة يعني ايه جميله ومرهبه في انسانه تلاقيها جميله و- وخجوله وخوافه وربما اقل خطيه توقعها نتيجه الخجل وتتكسف تقول لا ما تجيش كده ده لازم تكون مرهبه قويه تعرف متى تقول لا ومتى ترفض تكون نفس مرهبه كجيش بألويه يعني ممكن واحد يبص يخاف لذلك تجد أولاد الله لهم هيبة هيبة أمام الناس وهيبة أمام الشياطين يقول لك لا لا لا لا لا ما نقدرش نعمل دي قصاد فلان ما نقدرش أبدا ولا قصاد فلان قصاد فلان نعمل دي ده مش ممكن مرهبة مرهبة كجيش بألوية لواء منهم اسمه نقاوة القلب لواء منهم اسمه الوداعة لواء منهم اسمه التوبة ما فيش في ألوية حدش بيقدر عليها لواء منهم هو حياة الصلاة لواء منهم حياة التأمل مرهبة كجيش بألوية كفاية ترفع علم الصلاة ما فيش فايدة اللي قصادها يخاف نفس مرهبة لأنها بتلبس سلاح الله الكامل بتلبس إيه؟ سلاح الله الكامل ده جه في أفسس الستة بتلبس سلاح الله الكامل بالنسبة للكنيسة أيضا الكنيسة مرهبة كجيش بألوية الكنيسة التي انتصرت على الوثنية وانتصرت على الإلحاد وانتصرت على المادية والإباحية ونشرت السمو في العالم مرهبة كجيش بألوية الواحد يخش جوه الكنيسة يلاقي أخذ قوة أخذ قوة من المعمودية وأخذ قوة من الميرون وأخذ قوة من الإفخارستية وأخذ قوة من الكهنوت وأخذ قوة من كل سر من أسرار الكنيسة وتلاقي الكنيسة اللي كجيش بألوية كل عضو فيها عبارة عن جندي صالح للمسيح وكل جندي ده بيحارب في ميدانه ويقتل قوات الشر الروحية وبينتصر على الشياطين وبيعمل أعمال وبيخدم ويفتح لله حصون وممالك ده مرهب فهل أنت جندي صالح للمسيح وجند قوي وتستطيع تنتصر في حروب الرب لو كان كل واحد في الكنيسة عضو في الكنيسة جندي صالح للمسيح وقوي في خدمته وقوي في حياته الخاصة يبقى ألف في المية تبقى الكنيسة مرهبة كجيش بألوية كجيش بألوية لواء من الكهنة ولواء من الخدام ولواء من ال- المدرسين ومن الرعاة ومن المرشدين مرهبة كجيش بألوية لكن يجي ولد بقى ويقول ها أنت جميلة ابن حبيبتي يروح واقع على الأرض يقول الحقوني عثرت عثرت إيه خليك راجل الرجالة ما يعصروش خدوا الكلام على معناها الحقيقي بيتكلم عن الكنيسة أو بيتكلم عن نفس البشرية هذه النفس القوية المرهبة كجيش بألوية العجيب انها ليست قوية ضد الشياطين فقط ولا قوية ضد أخطائها الخاصة فقط ولا قوية بالنسبة للناس الأشرار فقط ده حتى قوية مع ربنا نفسه قوية إيه؟ مع ربنا نفسه ربنا يقول لها حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني يكفي واحد يرفع عينين ربنا كده ربنا يقول له انا مش قادر هجيب لك الطالب اللي انت عايزه وكفايه على كده صلواته تخترق السماوات وتصل الى قلب الله ربنا اللي يقول موسى النبي يقول له اتركني علشان اعمل في الشعب ده كذا اتركك وانا ماسكك او ماسكني قوه موسى قوة ايه؟ قوة المحبة اللي بينه وبين ربنا. ربنا مش عايز يزعله، مش عايز ياخد على خاطره أبدا. أبدا. ده ليه مكانة معينة، قول له اتركني علشان أفني الشعب. قال له لا يا رب ارجع عن حمو غضبك وندم على الشر، حاضر ورجع عن حمو غضبك وندم على الشر. ايه؟ حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني. الناس اللي ليهم الصلوات اللي تستطيع ترج المكان وترج السماء او حولي عينيك عني العيون المنسحقه المملوءه بالدموع امام الله اللي ربنا يغلب من تحننه عندما يراها ادي الكنيسه المرهبه كجيش بالويه يقال عن يعقوب أب الآباء إنه جاهد مع الله والناس وغلب ومسك في ربنا كده وقال له لا أتركك حتى تباركني وانت تطلع مين اللي لا تتركني انا اطلع يعقوب وانت عارفني كويس طب حاضر هباركك وما تزعلش اذكركم يعني غلبتان يعني ربنا ضعيف لا ربنا بيغلب من تحننه ربنا النفس المتمسكة بيه ما يقدرش يردها فارغة قال النفس البشرية اللي بيتكلم عليها ربنا يقول لها ها أنت جميلة يا حبيبتي جميلة كطرسة وحسنة كأورشليم شعرك كقطيع الماعز الرابط في جلعاد جلعاد جبل من الجبال المشهورة ومن الجبال الغنية جدا وثمارها كثيرة ولذلك كانت مكانا للرعي وتظهر وتروح لها الأغنام والماعز بالآلاف فتلاقوا القطعان ماسكة سفح الجبل كله كده كلها سوداء وجنب بعض وعاملة زي شعر طويل اسود ناعم ليست فيه شعرة بيضاء جبال جلعاد ايضا مشهورة بالبلسان البلسان ده نوع من العطور المشهورة قوي اللي بتعرفوه هنا باسم البلسم وبيوجد في الشجرة بحيث لو اي خبط اتفاز فيها ينزل ويعمل رائحة جميلة و- ودي ياما بتحصل فتلاقوا الأشجار كلها بينزل منها البلسم اللي هو رائحته جميلة جدا وأيضا نافع للشعر في ناس يستعملوا البلسم علشان يخلي شعرهم ناعم ومسترسل وماشي كده على طول مش مكرمش ولا ده موجود في جلعاد موجود ايه في جلعاد ولذلك الاسماعيليين اللي اشتروا يوسف الصديق يقولوا انه كانوا واخدين معاهم بلسان ورايحين على مصر لان البلسان ده بيستخدم في نواحي طبية انه ضد الجروح وضد الالتهابات وبيستخدم في الشفاء وكان المصريين بيستخدموه ايضا في التحنيط ونافع ايضا بالنسبة للشعر ونعومته واسترساله وجماله و- والحاجات اللي زي دي فبيقول شعرك زي قطيع الماعز الرابط عند جلعاد وجلعاد بتفوح منه الرائحة الطيبة بتاعت البلسم والشعر ده تلاقيه مليان بالبلسم اللي موجود هناك فمسترسل وكل دول جنب بعض كده نازل كده زي خط لطيف و وأعطاه جمالا جبل جلعاد بما فيه من البلسان والبلسم للشعر وللرائحة الطيبة قطيع كبير كده الشعر دايما في رموزه بيرمز إلى الدنيا اللي طرحناها ورانا كده يعني مش حاجة قدامك حاجة رميها وراك حاجة رميها وراك آه، كانوا الرهبان بيستعيضوا عن ال- ال- الرمز ده بقلنسوة طويلة تكون ماشية وراه كده نازلة وراه كده يعني الدنيا رميها وراه ولذلك س- شبهوه هنا بقطيع ال- الماعز لأنه ورا الماعز ده بيبقى ورا مع انه جميل ومسترسل لكن رماه ورا مع ان رائحته كبلسان وبلسم برضه وراه شعرك ورا ده هو جميل ان شعرك يكون وراك ما يكونش قدامك ولذلك المرأة اللي تحط شعرها قدام يقولوا دي ماشية على نهايته بيقول أسنانك أسنانك كقطيع نعاج صادرة من الغسل الأسنان بترمز إلى النضوج لأن الطفولة الروحية ما بيكونش فيها أسنان الطفولة الروحية بتتغذى على اللبن لكن لما تكبر وليها أسنان يبقى لها الطعام الذي للناضجين مجرد وجود أسنان يعني فيه نضوج وهذه الأسنان بتمثل الغذاء الذي يقدم إلى النفس يعني أنت كبرتي للدرجة اللي تقدري تاخدي غذاء الناضجين بواسطة هذه الأسنان ارتفعتي عن مستوى اللبن بتاع الرضاعة طب ودي جت ازاي الأسنان البيضاء كالأسنان الصادرة من الغسل الصادرة من الغسل الصادرة من المعمودية لأنك أنت لما تعمدت وأخذت قوة من المعمودية أصبحت في درجة من النضوج تقدري تاخد الغذاء الروحي القوي الذي يحتاج إلى أسنان بيقول اللواتي كل واحدة منها متئم متئم يعني توأم يعني ليها اتنين ليها اتنين وليس فيها عقيم ال- الأوصاف دي تقريبا موجودة في إصحاح أربعة برضو بي- بس بيقول أسنانك كقطيع الجزائز في ناس يفتكروها الجزائر كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل اللواتي كل واحدة منهن متئم وليس فيهن عقيم الجزائز يعني يعني الغنم اللي بيجزوها بيجزوها اول ما يجي فصل الصيف فصل الحراره فتروح شايله هذا الصوف العتيق ترميه و- وتبتدي تستقبل الدفء والحرارة لأن كان الصوف ده بينفعها في فترات البرودة فبيقول لها انت دلوقتي نضجتي لدرجة بقت ليك الأسنان البيضاء ومش بس كده كان نعاج الجزائز اللي جزوها لأنها وصلت إلى فترات الدفء وسابت البرودة اللي كانت تحتاج فيها للصوف ومش بس كده دول كل واحدة منها حملالها توأم متئم وليس فيهن عقيم كالحاجات السمينة دي يعني كل طبعا جيل بيقول المديح بمناسبة أيامه يعني ما دلوقتي ما ما نقدرش نمدح الناس بالماعز والنعاج دي راحت أيامها لكن البنات اللي كانوا بيشوفوا جبل جلعاد ورائحته الطيبة والقطعان اللي حواليه كان بيبقى منظر في منتهى الجمال لما كانوا بيشوفوه بيقول كفلقة رمانة خدك تحت نقابك اه قبل كده الاسنان دي قدام عشان كده باينة للناس وحاجة تاني باينة للناس خدك كفلقة رمانة فلقة الرمانة تلاقوها حباية جنب حباية جنب حباية جنب حباية جنب حباية زي جماعة المؤمنين كلهم جنب بعض جنب بعض جنب بعض مرصوصين كده رصة جميلة كده في منتهى النظام و- وجميلة وحمراء لأنها افتديت بالدم و- وبتدي وش جميل محمر يعني مش محمر يعني لا يعني محمر محمر انا اسف محمر ده حاجه ثانيه محمر من الجمال من الدم اللي, اللي اللي بينعش فيه مش آه، تعبان ومصفر وانيميا لا ده محمر كده زي حبات الرمان الحمراء فالكنيسة واجهتها أمام الناس الوجه أمام الناس الخد اللي موجود كله جماعات مؤمنين مرصوصين جنب بعض جنب بعض جنب بعض وكلهم يمثلوا جمال أحمر بيدي حيوية في الوجه آه، أو لو كان واجهة ال- الكلام ده قيل على الكنيسة يبقى كده لو كان عن نفس البشرية يبقى الفضائل اللي بيروها فيها الناس كل واحدة جنب بعضيها كده بتكون محمرة ولطيفة بس عشان الواحد بيخفي فضائله بيقول لها كفلقة رمان تحت نقابك يعني انت مع انها جميلة لكن بتخفيها علشان ما تظهرش جمالك قوي للناس زي اي انسان يكون مملوء رحنا فين مملوء بال بالفضائل و ومع ذلك مخبيها تحت نقاب دايما فلقة الرمان بتمثل الجمال وتمثل الوحدة مع انها حبات حبات حبات لكن كلها تمثل فلقة واحدة فكل حباية جميلة جدا وحمراء على وجه كده ابيض زي حبيبي ابيض واحمر بالفلقة الرمان والوجه المبيض آه، البياض اللي اخده من نقاوة الغسل من المعمودية والحمار اللي اخده من دم المسيح وكله كده وجه جميل ولكنه تحت نقابك آه، انت بتخفي هذه الفضيله بيقول هن ستون ملكة وثمانون سرية وعذارى بلا عدد واحدة هي حمامة كاملة الوحيدة لأمها آه. النفس البشرية ممكن تبقى ملكة لأن احنا بنملك مع المسيح وممكن تبقى حبيبة للمسيح وعذارى بلا عدد زي العذارى الحكيمات ولكن كلهم دول يمثلوا كنيسة واحدة اللي قال عليها واحدة هي حمامتي كاملتي حمامتي من ناحية الروح القدس الذي يعمل فيها وكاملتي من ناحية النضوج الروحي اللي بيكون موجود فيها وهي الوحيدة لأمها لأنها الابنة الوحيدة لكنيسة العهد القديم والابنة الوحيدة لأورشليم